فإن أكثر الناس يعتبرون قيمة الوظيفة في مردودها فكلما درت الوظيفة ربحا ومردودا على صاحبها كانت وظيفة قيمة يتنافس الناس من أجلها وأشرف الوظائف على الإطلاق هي وظيفة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فنحن نريد الآن أن نكون كالجن الذين قال الله عز وجل فيهم وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به كثير من إخواننا الذين أتوا إلى هذا المسجد أتوا بقصد أن يعلموا حقيقة الدعوة وكيف يدعون الناس إلى الله الدعوة إلى الله عز وجل لما قلت أنها وظيفة هذه مجرد تسمية اصطلاحية تسمية اصطلاحية قد بعض الناس يعترض عليها لكنني قصدت أن أقرب المعنى بها إذا تعامل الداعية إلى الله عز وجل بمنطق الموظف فشلت دعوته بل لابد أن يتعامل وهو يمضي في طريقه يتعامل بقلبه لو أننا صرنا بنفس حس الجن في هذا الموقف أعتقد أننا سنطبق الأرض هدى بإذن الله عز وجل والفرد الواحد في بلد يستطيع أن يكون كالشمس تعرف الشمس النهاردة بتطلع تضيء الكون كله ما تجيش واحد يقول لي هو انا اطلع ايه او واحد يقول لك وانت تصلح الكون ولا تقدر تعمل ايه ولا الكلام ده دعك من هذا كله وكلمة ما ترك الأول للآخر شيئا من المثبطات التي ينبغي أن يطرحها المرء خلف ظهره لا لعل الله عز وجل أن يجعل هدى البلد بك ولا تحقرن موهبتك ولا تحقرن نفسك ولا تقل أنا كبير في السن والعلم يحتاج إلى بذل ويحتاج إلى تعلم من الصغر والكلام ده كله اطرحه جانبا لا الأول تدرس كتب الاعتقاد اعتقاد أهل السنة والجماعة التي تتدين بها لربك سبحانه وتعالى وتتمنى أن تنجو يوم القيامة قبل أن تدعو الناس لابد أن تتحقق بحقيقة الدعوة قرآنا وسنة وده طبعا هيدخلك في دراسة الأصول ولا بد هتدرس أصول العربية وتدرس أصول الفقه وتدرس أصول الحديث فطالب العلم أصعب مرحلة عليه المرحلة الأولى دي إن هو عمال يخزن يخزن يخزن يخزن ولا مردود خلاص لكن إذا إذا صبر واستعان بالله سبحانه وتعالى ثم بقراءة بقى حياة الصحابة حياة العلماء الذين كانوا يطلبون العلم كيف كانوا يفعلون ده يديله نوع من الحماس والنشاط حتى يواصل الخروج من هذه الشرنقة لمرحلة الإيه؟ مرحلة القبول إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فإن أكثر الناس يعتبرون قيمة الوظيفة في مردودها فكلما درت الوظيفة ربحا ومردودا على صاحبها كانت وظيفة قيمة يتنافس الناس من أجلها وأشرف الوظائف على الإطلاق هي وظيفة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فهي وظيفة الأنبياء والرسل ولا يسلك هذا السبيل إلا أفراد من بني آدم إذا قيسوا بمجموع الآدميين على وجه الأرض ولتعرف قصة الوظيفة لما دانلو الإنجليزي الذي وضع منهج التعليم في مصر وانتقل هذا المنهج من مصر إلى سائر الدول العربية لأن مصر هي التي علمت الدول العربية عن طريق الابتعاث المدرسين وغيرهم فبدأ هذا الماكر يغير في حقيقة الوظيفة أعطى أعلى راتب لمدرس اللغة الإنجليزية كان بياخد 12 جنيه وأعطى له الحصص الأولى مدرس اللغة العربية كان يأخذ أربعة جنيهات وحصته عادة في آخر اليوم ثم ربطوا حصة الدين بمدرس اللغة العربية لما يكون مدرس اللغة الإنجليزية بياخد 12 جنيها هتكون إيه النتيجة؟ إن معظم الناس يتجهون إلى دراسة الإنجليزية للعائد الكبير والراتب الكبير ويتخففون من اللغة العربية لا سيما أن الطالب في الحصص الأولى يكون نشيطا حاضر الذهن في الحصص الأخيرة يبقى عايز ينط من على السور خلاص يعني وصل إلى درجة الملل فمن هنا بدأ الناس يتنافسون النهارده مثلا يتنافس الناس على دراسة اللغات كانت كلية الألسن في زماني كانت كلية من أواخر الكليات ليس لها قيمة تقريبا كانت لسه خارجة من اسم مدرسة الألسن ولا أحد يعرف قيمتها الآن كلية الألسن من كليات القمة التي تنافس كليات الطب والصيدلة والكلام ده ليه؟ قال لك الدنيا تغيرت والعالم تغير واحتاج إلى لغات تعلم الكمبيوتر مثلا ده يتنافس الناس فيه ويبدعون فيه لكل ما تفوز بدقة التخصص كل ما تبقى مطلوب أكثر فهكذا مقياس الناس أما الذين يعيشون في الدنيا بأبدانهم وينظرون إلى الآخرة ببصائرهم فاعلمون أن أشرف الوظائف على الإطلاق أن تكون داعيا إلى الله عز وجل أن تدل الناس عليه ونحن نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم افترقت وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة إذا عندي 73 طريقا كلها تؤدي إلى النار إلا طريقا واحدا فإذا كنت أنت هذا الحادي الذي يقف على طريق الحق ويجنب الناس هذه الطرق طرق المهالك والضلال فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله فكل إنسان انتشلته واجتذبته من هذه الطرق وأوقفته على طريق الحق لك مثل أجر فأنا عايز أي إنسان مغرم بلغة الحساب يعمل لي حسبة في المسألة دي ويرى كم من العائد يعود عليه في الدنيا والآخرة بس الناس قصار النظر لا ينظرون إلا إلى الدنيا ولا ينظرون إلا إلى المال الإيجابي يعني إذا صحت هذه التسمية اللي هي الفلوس السيلة يعني لا ينظر إلى ما يسمى عند بعض أهل العلم بالنعمة السالبة النعمة السالبة اللي هي مش فلوس زي الصحة مثلا ما انت بتقوم وتتحرك في الدنيا وتعمل كل اللي انت عايزه بصحتك خلي الصحة دي تروح ايه اللي هيحصل لو عندك ملايين سائلة هتنفقها لأجل أن تسترد هذه الصحة مرة أخرى يعني الصحة السلبية الكامنة اللي انت بت... اللي انت ما بتدفعلهاش فلوس يوميا سلامة الأولاد صحة الأولاد سلامتك صحتك دي كلها انت مش كل يوم صبح رايح دافع فلوس عشان تسترد صحة حد او ان الولد يكون صحيحا فده يسمى النعمة السالبة ممكن النعمة دي تتسيل تبقى فلوس إذا الواحد إيه فقدها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يكافئ في الدنيا لازم ومش لازم حتى يكافئ في الدنيا لازم فلوس إنما يكافئ بنعمة الرضا وبراحة البال وباستقامة الأبناء استقامة الزوجة محبة الناس محبة الجيران طيب الثناء والذكر نحن جميعا نذكر علماءنا أكثر من آبائنا وأمهاتنا أبي مات وأبوك مات تترحم عليه كل قد ايه لكن أنت طالب علم تدرس في كتاب قال المصنف رحمه الله مصنف الكتاب رحمه الله وقال أحمد رحمه الله وقال مالك رحمه الله وقال البخاري رحمه الله خلاص هتلازم على اللسان انك انت تترحم وتترضى على أهل العلم دي هذه ليست مسألة هينة لا يعرفها إلا الموتى عندما يترحم أهل الأرض عليهم وكل الإنسان لسان صدق في الناس يعرف هذا الميت قدر هذا الذي فعله وبذله في الدنيا كثير من إخواننا الذين أتوا إلى هذا المسجد أتوا بقصد أن يعلموا حقيقة الدعوة وكيف يدعون الناس إلى الله الدعوة إلى الله عز وجل لما قلت أنها وظيفة هذه مجرد تسمية اصطلاحية تسمية اصطلاحية يعني قد بعض الناس يعترض عليها لكنني قصدت أن أقرب المعنى بها إذا تعامل الداعية إلى الله عز وجل بمنطق الموظف فشلت دعوته بل لابد أن يتعامل وهو يمضي في طريقه يتعامل بقلبه الموظف ممكن يروح يوقع في المصلحة وياخد خط سير ويروح بيته بعض من رزقه الله عز وجل حسن الأداء من الخطباء لما بيتجمع عليه الناس ينقل لا سيما إذا واحد من أهل الحي ولا بتاع مغتاظ منه يعامل فيه تقرير طيب البيت بتاعه جنب المسجد أو المسجد في نفس البلد فكان لا يجد كثيرا من المشقة في الذهاب إلى المسجد لا يودوه أبعد نقطة يوم يغضب ويزعل والكلام ده أنا أقدر طبعا غضبه وسينفق وقتا في الذهاب والإياب وسيكلفه مصاريف والكلام ده لأنه ذهب إلى هناك عقوبة الذين يعيشون على ثغر الدعوة بقلوبهم يرتبطون بمثل هذا يقول لك أرض البور سأشجرها ما هو حيثما وقع نفع ترميه في أي مكان لا يسكت يزرع فإذا كان أهل بلدي استفادوا مني في هذا الموقع واستطعت أن أكون نواة من الشباب الجيد وأبذر فيهم بذرة الدعوة إلى الله عز وجل فأنا ذهبت إلى أرض بور سأشجر في هذه الأرض البور جعلوها عقوبة فوفقني الله عز وجل أن أجعلها منحة الشيخ الألباني رحمة الله عليه, عليه قص علينا أنه لما سجل اصطحب معه صحيح مسلم وهو يقول هو كتابي المحبب عشان مسلم له يعني رونق معين بالنسبة للسياق وترتيب الأحاديث والإتيان بالألفاظ على وجهها مش زي البخاري في خلال الثلاثة أشهر التي اعتقل فيها لخص صحيح مسلم وكتاب تلخيص صحيح مسلم ده ده نتيجة السجن يقول كان الإشكال بس إن اللمبة كانت في السقف وانت عارف سقوف السجون بتبقى مرتفعة انت انت عارف كانكم يعني ها بتبقى مرتفعه جدا يعني بحيث ان يبقى التنفس الى حد ما كويس لانه يسيب لك كده طاقه كده كده فوق عشان تدخل لك هواء وكده وفي نفس الوقت ما فيش حد يطمع انه يتسلق وينط بالشباك او كده فيعني تحايل بقدر المستطاع ان هو يجيب سلك طويل عشان ينزل اللمبه لتحت حتى يستطيع ان يقرا في هذا الكتاب يقول وهكذا ارادها محنه فكانت لي منحه فنقول يعني ان اي انسان الدعوه في دمه ويحبها هذا لا يضيره اين ذهب فنحن نريد الان ان نكون كالجن الذين قال الله عز وجل فيهم واذ صرفنا اليك نفر من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به خبر الجن دول كما في صحيح البخاري ومسلم ان هم جماعة من جن نصيبين وكانوا رايحين كالعادة يسترقون السمع ليعرفون الأخبار فهم رايحين بقى للمهمة بتاعتهم اليومية إذا بالشهب تطاردهم والله ده ليس كالعادة ما الذي جرى قالوا لابد إيه أن يكون جرى شيء رجعوا إلى قومهم قالوا ما أرجعكم قالوا حدث كذا وكذا قالوا حدث شيء عظيم جوبوا مشارق الأرض ومغاربها وائتونا بالخبر ما الذي جرى وهم بقى رايحين مرة أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يصلي بأصحابه ويقرأ فأول ما وقفوا على الآيات وقفوا على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحركوا وقالوا أنصتوا أنصتوا يعني إيه استمعوا بأذن القلب اللي هو الإنصات احنا أشرنا إشارة سريعة للفرق بين السماع والإنصات فيما تقدم من الدروس أنصتوا يعني ألق سمعك ها ألق سمعك ألق سمعك يعني لما تلقي الحاجة بيبقى خلاص ايه يعني ليس لك نية انك تاخدها او القيتها فلما يقول لك الق سمعك يعني استسلم تكون كالمستسلم تماما فلما حضروا قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قوم منذرين انا دول كانوا رايحين يا اخي يستمعون الى خبر السماء وكانوا شغالين مع الكهان ما الجن لما بيسترق السمع بيسرق الأخبار اللي لسه هتنزل على الأرض كان يقول مثلا فلان سيموت اليوم في الساعة الثامنة صباحا خلاص الأمر نزل هينزل به الملك ملك الموت عليه السلام أو أحد من يعاونوه الساعة 8 بالظبط ده تكون روحه طبعا تطلع بأي وسيلة بقى وهو قاعد في بيته واتخبط في عمود وقع عليه جدار نزل تحت عربية غرق في البحر زي ما ربنا ايه سبحانه وتعالى يقدر كيف سيموت فيقوم الجني يحط ودنه بقى يسمع يتسمع الأخبار فيعرف ان فلان الفلاني هيموت الساعة 8 هم الجن عشان يوصلوا للسماء بيعملوا ايه بيركبوا بعض واحد والتاني على كتافه والتالت على كتافه وعلى كتافه وعلى كتافه وعلى كتافه لحد ما آخر واحد يحط ودنه على إيه؟ يسترق السمع. طبعا الشهب على طول بالمرصاد لهم. الشهاب ده يحرق هذا وهذا وهذا وهذا المهم هو واحد ينقل الخبر اللي تحتيه اللي تحتيه اللي تحتيه آخر واحد اللي شايلهم كلهم أو اثنين ثلاثة اللي شايلهم كلهم يقوم واخد الإيه؟ يقوم واخد الخبر. يكون بقى الشهب حرقت معظم هذا الجن ده اللي ايه يفلت بالخبر يقوم يروح للدجال ويقر هذا الخبر في أذنيه قر الدجاجة شو الدجاجة لما تكون عايزة تبيض وتقعد تتكاكي كده وبتاع بصوت معين مش ها ده بيعمل كده الجن يعمل كده فالراجل اللي هو الكاهن يبعت يقول للجماعة دول ما فيش داعي انه يسافر النهاردة خليه يأجل يا عم يأجل ازاي تذكرة الطيارة مقطوعة وال- وال- والحجز مؤكد ولو ما رحتش لازم اترفد يا عم اقعد وتهد ما فيش داعي انك تروح لا لازم اروح ولازم اعمل ولازم اخلي والله انا قلت لكم الحال لان الصراحة هيعمل حادثة وهيموت يقول لك ده راجل مخرف حادثتي وبتاع ويشرفه بالغيب والكلام ده وفعلا يروح ويعمل حادثة ويموت فيها تمام المرة الجاية بقى لو قال له ما تتحركش هيعمل ايه لن يتحرك خلاص فده كلام عائشة رضي الله عنها لما بتقول يا رسول الله إن الكهانة يحدثوننا بشيء يكون حقا قال تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني ثم يخلطونها بمئة كذبة على حس الكلمة الحق دي يكذب بقى بقية اللي يكمل بقية الصفحة كده وانت طبعا هتنفخ في الزبادي ها وخلاص قال لي كذا يبقى المرة الجاية مش كذا فيبقى الإنسان متكتف بقى ما يقدرش يروح في أي مكان إلا ما يستشير الكاهن أروح ولا ما أروحش يشتغل عليه بقى يقول له لا روح لا ما تروحش والكلام ده ف... فالجن الذين كانوا يذهبون لهذه المهمة بمجرد أن سمعوا القرآن رجعوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين وكلمة ولى دي معناها إيه أسرع يعني ما كانش ماشي كده على مهل ولا الكلام ده أسرع ليه لأن لأنه نبأ عظيم كبير لو أننا صرنا بنفس حس الجن في هذا الموقف أعتقد أننا سنطبق الأرض هدى بإذن الله عز وجل والفرد الواحد في بلد يستطيع أن يكون كالشمس تعرف الشمس النهاردة بتطلع تضيء الكون كله ما تجيش واحد يقول لي هو انا اطلع ايه او واحد يقول لك وانت تصلح الكون ولا تقدر تعمل ايه ولا الكلام ده دعك من هذا كله وكلمة ما ترك الأول للآخر شيئا من المثبطات التي ينبغي أن يطرحها المرء خلف ظهره لا لعل الله عز وجل أن يجعل هدى البلد بك ولا تحقرن موهبتك ولا تحت- تحقرن نفسك ولا تقل أنا كبير في السن والعلم يحتاج إلى بذل ويحتاج إلى تعلم من الصغر والكلام ده كله اطرحه جانبا فإن مغاليق الفهم إنما تفتح بإذن الله ممكن تتبذل أسباب أرضية ولا تفهم تبذل أسبابا أرضية ولا تفهم شيئا زي النصر كده لما بيتنزل على الجيوش المسلمة بدون عدة تذكر يعني إذا, إذا قيس بعدة العدو النهارده كل مغازي المسلمين من أول بدر إلى آخر غزوة كان عدد المسلمين وعتادهم أقل من المشركين بكثير ومع ذلك ما غلبوا قط أبدا في غزوة مؤتة كان العدو 200 ألف وكان المسلمين 3000 يعني شو ربنا سبحانه وتعالى في الأول فرض عليهم أن الواحد إيه يقاتل عشر ما- لم يستطيعوا قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وخلى الواحد قباله كام اثنين فالذي يفر من اثنين يبقى فر من الزحف إنما اللي يفر من عشرة كانت كتير عليه واحد بيقاتل عشرة على الأقل يجي يضرب ده في واحد وراه يضربه لا غزوة مؤتة كانت واحد لسبعين مش واحد لاثنين واحد لسبعين ومع ذلك نصر الله عز وجل المسلمين نصرا مؤزرا في هذه الغزوة تقرأها تحس إن هذا الأساطير لولا أن الأخبار صحيحة كان ممكن الواحد يدخله شيء من الريب يعني في ضخامة عدد المشركين مع قلة عدد المسلمين فلم يتساوى أبدا في يوم من الأيام المسلمون مع المشركين لا في العدد ولا في العدة وأنا أقول لكم يعني النهارده لو آه، جلس إنسان آه، جلسة متأمل في فيما يتعلق مثلا بمصر بلدنا آه، ال- الذين رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى من خلق الله اللي هم بالملايين لما تيجي تشوف الذين كانوا يدعون إلى الله عز وجل آه، ب- بال- بالمصطلح اللي أنا بقوله على دراعهم يعني لا تظاهرهم دولة ولا تعطيهم مرتبات و- ولا أي شيء منه لنفسه كده حتى أنتم كلكم لما تروح تدعو إلى الله عز وجل بتطلع وتركب على حسابك و... وتقطع المسافات الطويلة والكلام ده بدون ما في أي إنسان يحركك ولا يقول لك خد طب أنت لو نظرت إلى هذه السلة وهي كثيرة الحمد لله آه لما نشوف بحساب ب... ب... بحساب المكسب اللي احنا شايفينه يعني هم ولا خطباء الأوقاف وطبعا لا يفهم أحد من كلامي أن خطباء الأوقاف ليس لهم دور لا هناك منهم أناس أفاضل وأناس مجيدون وأناس محبون واخد بالك زي برضه ما في الجماعة بتوعنا برضه ناس برضه بيهمبكوا وناس بيلعبوا وناس بيبلطجوا عادي ده موجود وده موجود ها بس عشان مش حد يتصور ان انا يعني بحط من قدر احد يعني آه الناتج بتاع الناس اللي اشتغلوا وحدهم ولا بتاع الذين يعملون تبع الوزارة طبعا أي واحد من غير ما يفكر يعرف أن الناتج الذي تحصل من الذين انطلقوا إلى الدعوة إلى الله عز وجل محبة لهذا الدين أعظم بكثير جدا من الطرف الآخر فأنا أريد أن أقول لا نريد أن نكون موظفين ونحن ندعو إلى الله عز وجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لها ثلاثة أركان لابد أن تكون واعيا تماما بكل ركن ونجاح دعوتك مرهون بقدر معرفتك بكل ركن وطبعا الموضوع طويل جدا لأن كل ركن يحتاج إلى عدة محاضرات وأنا أعلم أن الوقت يعني اخترب وضاق علينا وكثير من إخواننا يريدون الخطوط العريضة فأنا إن شاء الله لن أسهب كثيرا في ضرب الأمثلة لكن سأضع الخطوط العريضة أمام إخواننا من الدعاء الشباب يعني عشان مش حد يصدر بتلعب بتمعلم على حد يعني ولا ولا أكلم طبقاتي ولا حاجة الدعوة إلى الله ثلاثة أركان كما قلنا الركن الأول الدعوة نفسها إلى ما تدعو إلى أي منهج تدعو ده الركن الأول الركن الثاني الداعية الذي سيبلغ هذه الدعوة الركن الثالث المدعو الذي سيتلقى هذه الدعوة هذه الأركان الثلاثة الدعوة نفسها ده لب الموضوع كله هذا لب الموضوع كله آه كما سمعتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وتفترق أمتي على 73 فرقة كل فرقة من هذه الفرق لها أصول ولها فروع الخلاف الأصلي بين هذه الفرق ليس في جزئيات الفقه مثلا إنما هي في مسائل الإيمان والتوحيد يعني في عصب الإسلام مش اختلفوا في المسح الخفين ولا في مسح الرأس ولا الكلام ده لا إنما اختلفوا مثلا في صفات الله عز وجل فجماعة كلهم يتفقون على التنزيه كلهم حتى المبتدع يقول أنا أنت الصفة أنزه ربي أن يكون كالخلق فيدعو هذا إلى تعطيل الصفة واحد يقول العقل قبل النقل لأنه لا يفهم النقل إلا بعقل صحيح خلاص طب, طب الكلام ده ما هو في الحقيقة مضاد لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما علمناه الصحابة رضي الله عنهم فيبتدي يظبط أصول لنفسه حتى يقاوم أصول أهل السنة والجماعة اللي هم يمثلهم القرون الثلاثة الأول الصحابة ومن بعدهم فيبتدي يقول لك ايه آه نقول مثلا خبر الواحد لا يؤخذ به عقيدة ويبتدي يجيب من الأحاديث أشياء تعضد هذا يقول لك مثلا عمر بن الخطاب لما كان كان مشغولا ودخل ابو موسى الاشعري مش دخل يعني وقف وقف على الباب فدق الباب الحديث الصحيحين على عمر بن الخطاب كان مشغولا المهم ثلاث مرات وانصرف ابو موسى الاشعري عمر بن الخطاب عرف صوته فقال بعدما انتهى من مشاغله قال عبد الله بن قيس كان بالباب قالوا نعم قال اتوني به فجيء به قال ما الذي جعلك تنصرف قال لخبر يعني سمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن عليكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع قال لتأتيني بمن يشهد معه أو لأوجعنك قال لك اهو قال له هات واحد كمان معاك يبقى ده يدل على ان خبر الواحد ما ينفعش لوحده لازم لابد ان يعضد بواحد زيه ولا يعضد بقرينه مش الكلام شكله جميل وشكله حلو ها فيجيب ال- القصص اللي زي دي الاحاديث اللي- التي تشبه هذا ومع ان في الاخر اخر الكلام يرد على هذا ان عمر بن الخطاب لما طبعا قال هذا لابي موسى ولما قال لا اوجعنك يبقى هيضربه فذهب ابو موسى ممتقع اللون يبحث في الحلق وشوف الصحابة والكلام ده من يشهد معه هل هناك أحد سمع هذا الخبر معه فلما ذهب إلى جماعة من الأنصار وقال له الحكاية استغربوا جدا أن تفوت سنة الاستئذان على عمر فقال والله لا يقوم معك إلا أصغرنا فقام أبو سعيد الخدري وكان أصغرهم آنذاك وذهب فشهد مع أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أم عمر بن الخطاب علق وعقب وقال إيه قال لأبي موسى أما إنا لم نتهمك ولكن الحديث عن رسول الله شديد وهذا كان مذهبا لعمر كان مذهبا لعمر خاص بعمر الخطاب رأي رآه خلاص فلما يقول له أما إني لم أتهمك ده واضح واضح وهذا يتمشى مع مذهب عمر يوم يجيب الحاجات اللي زي دي عشان يضرب بيها الأدلة الكثيرة فكل واحد من أهل البدع جعل له أصولا طب أنا بقى علشان ما يتلخبطش تتلخبطش المناهج على بعضها أعمل إيه قبل أن أدعو الناس إلى الله لابد أن يكون هذا المنهج معتقد بالنسبة لي مش تروح تقرأ كلمتين وتطلع تقول لا وطبعا ده مش معناه ان الاخواننا اللي هم تجاوزوا هذه المرحله وبقى لهم سنوات بيدعوا الى الله عز وجل في الوعظ والكلام ده ان يتوقفوا لكن انا اقول هذا لهم واقول لمن يتمنى ان يك- ينال اشرف الوظائف الا وهي هذه الوظيفه الكبيره. يبقى الاول خالص تدرس مذهبك ابتداء في الاعتقاد. تروحش لاي مذهب مبتدع، ليه؟ لان لهم شبهات خطافه تخطف القلب ما تضمنش انك تدخل على اي منهج يعجبك الموضوع تقعد تبلط في الخط وتدافع عن هذا المذهب المبتدع لا الاول تدرس كتب الاعتقاد اعتقاد اهل السنه والجماعه التي تتدين بها لربك سبحانه وتعالى وتتمنى ان تنجو يوم القيامه يكون هذا شاغلك الشاغل خلاص جبت كت- كتاب درسته يبقى كتاب كمان وكتاب ثالث ورابع وعليك بالمصادر الأصلية في الاعتقاد كتب الأولى التي يغترف منها كل من جاء من المتأخرين فممكن ما- ما- لا, لا, لا أقول لك اذهب إلى المصادر الأصلية ابتداء لكن أنت في الأول تحتاج إلى كتب مختصرة إلى حد ما يعني كما يقال غذاء الكبار سم الصغار لما تجيب ولد بيرضع وتديله حتة لحمة يموت ليه لانه معدته لا تهضم هذا فيبقى انت لما تكون لسه صغير وتاخد كتب من الكتب الكبيره ال- البحر بقى اللي الناس بتغرف منها ممكن تغرق فهناخد بقى ايه بعض الكتب المختصره في مسائل الاعتقاد ونترقى شيئا فشيئا بس لابد ان تعلم انك آه، ان مردودك في النهايه الى كتب الكتب المصادر الاصليه اللي بيغرف منها العلماء الكبار زي شيخ الاسلام ابن تيميه وكل من جاء بعده كتب الكتب الأصلية زي مثلا كتاب ال- ال- الإيمان لابن مندة والتوحيد لابن مندة أيضا وكتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل وكتاب الشريعة الأجري كتاب آه، الإبانة لابن بطة ومن أجود هذه الكتب وهي متأخرة عن هؤلاء كتاب اللالكائي اللي هو شرح اعتقاد آه، أو شرح أصول أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة كتاب رائع رائع جدا ومرتب بطريقة جميلة وانت لو حذفت الاسانيد واختصرت هذا الكتاب لنفسك ربما لا تحتاج الى اي كتاب من كتب المتاخرين الا اذا احببت ان ايه ان تعرف تفصيل المساله ده بيديك الاعتقاد الصحيح ويعطيك اسماء من اعتقدوا هذا الاعتقاد قبلك بيجيب اسماء الصحابه والتابعين والائمه المتبوعين بالاسانيد برضه واحيانا ممكن يحذف الاسناد ويقول له هذا قول فلان وقول فلان والكلام ده يبقى انت هتعرف في الاخر ان ده اعتقاد مين من الناس يعني مثلا لو انا جيت قلت لك من اعتقاد اهل السنه والجماعه ان الايمان يزيد وينقص سم لي من قال بهذا الكلام قبلك هتقف لايس تعرفش ولا اسم ليه ما انت ما- لم تدرس إلا من كتب المتأخرين الذين يجعلون العنوان ويبتدي ينافحون عنه ويردون على شبهات المخالفين لا أنا أحتاج الأول أن أكون معتقدا ابتداء وبعدين بعد ما أحصل العلم أبتدي أ- أ- أعلم الناس يبقى أشحن الأول وبعدين أفرغ للناس ف73 فرقة 72 منهم كما قلت فرق مبتدعة ولها أصول ولها ضوابط في الفهم والفكر والتشغيب على أهل السنة والجماعة كل الفرق دي ما بينها مشاكل لكن كلهم اتفقوا على أهل السنة والجماعة يعني تلاقي المعتزلة مع الأشعرية بيطقشوا في بعض تلاقي الماتريدية مع الجبرية يطقشوا في بعض مثلا لكن كلهم في الآخر واقفين لمين لأهل السنة والجماعة المذهب الحق إذا قبل أن تدعو الناس لابد أن تتحقق بحقيقة الدعوة قرآنا وسنة وده طبعا هيدخلك في دراسة الأصول ولا بد هتدرس أصول العربية وتدرس أصول الفقه وتدرس أصول الحديث الثلاثة دول مش هن... لن لن نطالب بأكثر من هذا أصول العربية النحو والصرف و- والداخل معه البيان والكلام ده ده يحتاج إلى إن إنك أنت ترجع تاني تجيب كتاب قواعد النحو الأساسية اللي كنا زمان بناخده في ثانوي دون آخر ككتاب يجمع كل المنهج أو أي كتاب بسيط سهل من كتب النحو أو أي أستاذ لغة عربية أو كده تروح له خليه يدرس لك النحو والنحو ممتع وجميل ممتع زي الأصول لما تدرس الأصول تشعر أنك أبصرت بعد العمى لأن المرء إذا درس ال- المسائل الجزئية لا يستطيع أن يثبت على قدم الحق ما لم ينافع عنها بالأصول خليك مثلا تقول في أي مسألة من مسائل الفقه حلال أو حرام أو مكروه أنت حفظت كده من كتب الفقه اللي هي المنش... التي تشتغل بالجزئيات الفقه العملي يعني ممكن أنا كراجل دارس أصول أفهم حرام ليه فين الصارف وفين اللي مش عارف ايه والكلام ده وكل ما تقول لي حاجة أوقفك أقول لك مباح ليه طب مستحب ليه طب فلان بيقول واجب وانت بتقول مستحب ايه الصارف وايه الدليل على كذا وكذا وكذا ممكن يقف مش عارف ها يبقى اذا دراسة الأصول هي التي تجعلك ثابتا عندنا ظاهرة آه، حاجة عايزين ينشئوها الآن يسمونها بالصوفية العلمية الصوفية في كثير من بلاد المسلمين انهزمت هزيمة منكرة أمام هذا التيار الجارف من الشباب المتسنن المتعلم درس أصول فقه ودرس أصول حديث والكلام ده على الأقل متنورين حتى لو هم مش متخصصين متنورين أصبحوا فاهمين الصوفية كانت طول عمرها فتة ورقص وطبل وزمر وموالد والكلام ده طلع جماعة الآن نبهوا وقال لك لا لن يوقف هذا المد السلفي المبارك إلا أن نجادلهم بأصولهم اللي هم اتعلموه ندرس أصول حديث زيهم وندرس أصول فقه مثلهم تماما وندرس أصول العربية ونتمتن بما أفضل منهم كمان والصوفية لا يستطيعون الحياة بدون الأحاديث الضعيفة والموضوعة ما يقدرش يعيش إلا ما يكون في أحاديث ضعيفة موضوعة ولذلك تجد أغلب الم- المتأخرين متساهلين في التصحيح والتضعيف كان كثير منهم ينتمي إلى الصوفية والحديث ده جميل وحلو وأنا عايزه لأنه هي هي هيفك لي إشكال فيبتدي يدحر بقى يبقى الراوي مثلا حتى وصل الأمر بالسيوطي مثلا رحمه الله إن ابن الجوزي يذكر حديثا في الموضوعات ويقول فلان الفلاني متروك الحديث يوم السيوطي يقول إيه روى له ابن ماجه أه، طب وإيه يعني روى له ابن ماجه هو ابن ماجه يعني سالم من الأحاديث الموضوعة ده فيه أكتر من أربعين خمسين حديثا مكذوبا أو باطلا وعشرات المئات أو المئات التي قد تصل إلى نحو ألف وخمسمية تدخل على ألفين حديث ضايع ها فابن ماجه يعني لم يكن له شرط عشان تقول لي روى له ابن ماجه كانك بتقول لي روى له البخاري يعني حتى لو روى له البخاري الراوي المتكلم فيه اللي العلماء تكلموا فيه إذا روى له البخاري ليس معناه أن كل رواياته خارج البخاري أخذ بها إنما انتقى البخاري من رواياته ما لم يغلط فيه يبقى أنا ما أقدرش الراوي المتكلم فيه جوه البخاري أسوي بين روايته بداخل البخاري وروايته خارج البخاري لأن البخاري هذا إمام خريج ماهر فاهم فيعرف أن الراوي غلط في ده ويعرف أنه لم يخطئ في هذا الذي تبين له كإمام كبير أنه لم يخطئ فيه ياخده يحطه في الإيه؟ في الصحيح زي ما بنقول كصاحب أي مهنة واحد مثلا فكهان يمسك البرتقانة كده يحسس عليها يعرف انها مضروبة من جوه بس القشر بتاعها ايه عشرة على عشرة خلاص لو هو بيحبك يعني الكلام ده يبتدي ايه يبتدي بقى ياخد كل ثمرة ويحسس عليها كده ويديك الكويس والجيد وبعدين يبيع اللي هو عايزه تيجي تقول له البرتقان بايظ يقول لك انا دخلت جواه ولا اعلم الغيب ها ما هي الثمرة حلوة ولا معفنة ولا معطنة ولا القشر مش عارف ضربه ايه ولا الكلام ده فده زيه زي اي واحد ماهر صح الصنعة فمش معنى ان انا لقيت ثمرة كويسة واثنين او ثلاثة ان بقيت القفص كويس فما اقول البرتقانة دي اختي دي هذه تصلح للاكل وهذه تصلح للاكل لا يا حبيبي دي تصلح للاكل ودي ترميها للفراخ ما تنفعش انك تاكلها البخاري عمل كده جاب الايه الاحاديث الراوي بيهم في الاحاديث قال لك انا عارف الذي غلط فيه والذي لم يغلط فيه طب عرف ازاي مقاييس كتيره بقى الاصول هي اللي تعلمها لك بقى تدرس علم الحديث تعرف القصه فالبخاري يوم ينتقي فانا لا استطيع ان اسوي بين روايه لراوي المتكلم فيه جوه البخاري وبين روايه اخرى خارج البخاري فحتى لو قال لي روى له البخاري انا مش هسلكها برضه من لأنه سلك سفيان بن عيينة ومالك والجماعة النجوم دول ما لهم أحاديث شاذة كثيرة العلماء البخاري ومسلم نفسهم ما رضوش يخرجوها في الصحيح والعلماء تكلموا فيها بالشذوذ والكلام ده وده سفيان ومالك ومعمر كده يعني فالجماعة الصوفية بقى لا يستطيعون الحياة ولا ممارسة هذا الدين إلا بالأحاديث الضعيفة والموضوعة فيقول لك الجماعة دول شغالين بقى تضعيف ومش عارفين نقف لهم طب نقف لهم ازاي قال لك ندرس الأصول الحديث أول ما يقول لي ضعيف أقول له ضعيف ليه إن شاء الله ونقعد نضحر مع بعض يكون الزبون مات أو هرب ها وخلينا احنا نطحن في بعض على الأقل عطلنا مسيرته بدل ما كان يقول لك هذا ضعيف كانوا بياخدوا كلامه مسلما يعني أنا دلوقتي مثلا أنا مشهور إن أنا بشتغل بالحديث لما بقول الحديث ده صحيح ولا ضعيف انت بتثق في كلامي بتاخده ايه كلاما مسلما ممكن واحد لسانه يكون احسن من لساني ويعرض الحجه افضل مني ويقول بالعكس ده هذا في اعلى درجات الصحيح بقى انا منزله في القعر وانت حطيته لي على القمه طيب اختلفنا احنا الاثنين والتاني ممكن يكون مشهود له بالحديث ايضا برضه هيطلع اللي يشهد يقول لك هذا ماهر بالحديث بقينا احنا الاثنين ايه مهره في الحديث طب الزبون يعمل ايه هيروح يستفتيني هيجي يستفتيني اهو يقول لي والله اذا اختلف عالمان في تصحيح في تصحيح حديث او تضعيف ماذا افعل اقول له يا بني اجتهد في ان تقلد الافضل عندك طب ده ممكن يكون عنده نزعه صوفيه هيروح لمين بقى اه ما انا ده وبعدين ده انا اللي اديته كمان الرخصه أنا اللي بقول له اجتهد في أن تقلل الأفضل عندك والأدين والأعلم يبقى أنا كمان فرطت في الزبون بتاعي بالنظام ده ولا لا؟ أه؟ خليته هو اللي يختار فهو قال لك دلوقتي احنا الصوفية دول انهزموا أمام هذا المد العلمي المبارك والكلام ده عايزين نؤسس نواة والكلام ده كائن الآن هذا كائن الآن على قدم وساق تبنى له مدارس وتبنى له معاهد ها عشان بس أعرفك الخطر القادم خطر قادم خطر علمي ناس مبتدعة تعلموا العلم وأنا قلت قبل ذلك في أكثر من مرة وأعيد لأنه هو جاء موعد الاحتجاج به أبو القاسم البغوي رحمه الله أحد مشايخ دار قطني وهو إمام ثقة كبير جده أحمد ابن منيع أحد مشايخ البخاري وغيره أحد مشايخ هذه الطبقة يعني وهو من الأئمة الكبار الثقات ويقال عن أبي القاسم البغوي ده ابن بنت منيع ساعات كده بعض الشباب المشتغل يقول لك لما يلاقي دار قطني يقول حدثنا ابن بنت منيع يبقى لك ومين ما يعرفوش لا هو أبو القاسم البغوي عبد الله بن عبد العزيز ده كان تلميذا للإمام أحمد وأراد أن يذهب إلى شيخ ما فأحب أن يأخذ وساطا من الإمام أحمد ولا كده يقول له قادم لك فلان الفلاني اهتم به وخلي بالك منه وكلام كده فذهب أبو القاسم بغو إلى الإمام أحمد وقال إني أريد أن أذهب إلى فلان فأكتب لي إليه فالإمام أحمد كتب إليه ورقة كتب له ورقة قادم لك رجل يكتب الحديث يكتب الحديث فقال أبو القاسم يا أبا عبد الله هلا قلت له قادم إليك رجل صاحب حديث عايز يغير يكتب الحديث يخليها إيه صاحب حديث فقال له الإمام أحمد صاحب الحديث عندنا من يعمل بالحديث يبقى إذن هؤلاء المبتدعة هل يعملون بالحديث لا إنما يكتبون الحديث يشتغلون بالحديث بقت صنعه زي أي واحد بيصنع نجار يعمل مكتب يعمل منبر حداد يعمل حداد مسلح يعمل عمود هيعمل سقف بقت صنعة في بعض علماء أصول الفقه كتابه زي زي قبة الفلك كده مفيش أصولي ما يعديش عليه لازم يمر عليه وكان لا يصلي ممكن تستغربوا جدا منها يعني كان لا يصلي والذهبي ترجم له في الميزان وعرفوا ازاي انه لا يصلي قيل انه لا يصلي حبوا يختبروا بيصلي ولا لا خلوه نايم وجايبين حبره ايه ودهنين رجله من تحت بطن رجله وجم بعد ثلاث ايام لقوا الحبر كما هو طب ده لو بيغسل رجله على الاقل يعني هيغسل رجله في الوضوء من بعد ثلاث ايام شوف كم فرض وكم سنه وكم قيام ليل وكم مش عارف الكلام ده ده رجله هتبقى زي المرايه ها بطن رجله هيبقى ايه ابيض وزي الفل لا لقوه زي ما هو قال لك كان لا يصلي ومش عارف ايه الكلام وفي واحد من أع... كان من اعلى الناس اسنادا والدنيا كلها بتتهافت عليه تهافت الفراش على النار وكان لا يصلي فانا عايز اقول لك ده اه اشتغل بتحصيل الاجزاء الحديثيه والاسانيد العاليه ولم يتدين بالحديث فاهل البدع لا يتدينون بالحديث لو تدينوا به لأقامهم الله عز وجل على قدم السنة وأنهم ينافحون عنها لكن الإشكال أنه خد صمعة وبيوقف مسيرتك يبقى القصة القادمة اللي هتحصل في مصر على الأقل يعني في في في في, في منظوري وفي المعلومات اللي عندي والكلام ده إن في صوفية علمية ستكون في مصر تقف ضد القصة دي فمهما حفظت من كتب الفروع لا تستطيع أبدا أن تثبت فرعا إلا إذا كنت عالما على أي أصل أصلت يبقى لابد من دراسة إيه الأصول دراسة جادة وواعية ما تلعبش ما فيش حاجة اسمها تروح تاخد درس عند شيخ ويبقى اسمك خدت الدرس وتروح تنام ده الشيخ إنما يفتح لك الباب ما فيش شيخ يخلي طالب علم عالما أبدا المعلومات اللي بياخدها من الشيخ لا تجعله عالما حتى يبذل حشاشة نفسه في مراجعة ما يقوله العالم لأن العالم بيدي عناوين لكنه بيختصر لك العمر بدل ما القضية دي تبذل فيها مثلا عدة أشهر يلخص لك ربع ساعة يعرفك المغاليق يقول لك امشي بالسكة دي وبلاش دي دي معقدة ما تمشيش فيها لكن امشي في هذا الطريق تمشي في هذا الطريق تلاقي الدنيا اتفتحت لك لو انت اجتهدت بنفسك ممكن تلاقي نفسك الدنيا خلاص ما انتش عارف لا تتقدم ولا تتأخر والكلام فالشيخ ضروري جدا بالنسبة للطالب لكنه يفتح الباب له والطالب على قدر قوة قدمه في السعي وفي المشي يبقى إذا أول حاجة هندرسها الأصول الثلاثة اللي حبيناهم دول عايزين ندرس الأصول العربية أصول الفقه وأصول الحديث طبعا ده وانت بتدرس برضه الكتب الفروع يعني مش هتعطل كتب الفروع علشان تدرس أصول لكن انت ايه لابد انك انت تدرس هذا مع ذاك وتكون جادا جدا والعلم شاق جدا ها لا يستطاع العلم براحة الجسد كما رواه مسلم في صحيحه والعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله ها خلي بالك من هذا الكلام العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك فإخواننا اللي جايين عشان يقول لك نريد أن ندعو إلى الله والقرى بتاعتنا أو المدن ليس فيها دعاء إلى الله وليس فيها أحد يدعو إلى السنة ومش عارف الكلام ده أنا بقول لك أهو تواصل الليل بالنهار وترضى بالقليل في مرحلة الطلب أنت شاب تريد أن تتزوج أو تريد أنك أنت تجيب مسكن وعايز شغل عشان مش عارف تعمل إيه والكلام ده ما حاجة من الاثنين يا إما تشتغل ليل نهار عشان تقدر تتزوج وتجيب شقة والكلام ده يا إما ترضى بالقليل الحمد لله أنك بتاكل وتشرب وتسكت كلب الجوع وتنخرط في التعلم ما لهاش حل يا ريت كان لها حل كنا قدرنا نوزن ما بين المسألة لكن أنت مضطر إلى هذا والمضطر يركب أسنة الرماح وبقدر ما يكون في قلبك من القناعة بهذا الطريق وشرف هذه الوظيفة أنت هتتصرف من خلال هذا الكلام فبنقول بقى إذا الدعوة نفسها لابد أن تتحقق بها ابتداء ودي مرحلة التلمذة مرحلة التلمذة هي أصعب المراحل جميعا التي يسميها بعض العلماء علماء السلوك مرحلة الخمول الخمول انك انت غير معروف خامل الذكر لا احد يعرفه ودي من اجل نعم الله عز وجل على العالم لازم الخمول الش- البذرة لما انت بتبذرها في, بعض- في, في, في, في الارض وتقعد تراقبها ايه اللي بيحصل لها توصلها طلعت في الاخر بورقة او ورقتين كده طب مرحلة الجذر مش سبقت ال- مرحلة الو- ال- النبات الورق الجذر ده مش ظل في الخفاء كده تحت عمال يضرب بإذن الله كده في الأرض لحد ما ثبت وبعدين قام طالع الفرع فوق أهي مرحلة الخمول دي مرحلة بناء الجذر بناء الشخصية العلمية بالنسبة لك زي أي برج أنت بتبنيه أي برج أنت بتبنيه عشان عايز تطلع 100 دور مش لازم كل ما تطلع تنزل لازم تعمل أساس خلاص الأساس ده معروف كل دور 10 سم دي خرسانة مثلا يعني أنا ما عشان مش حد يقول لي كلام غلط في الهندسة مهندس يعني لكن هفترض كده كل دور يبقى 10 سم دي خرسانة 100 دور يبقى شوف هيبقى أعمل كم متر في الأرض 200 دور يبقى هنزل كم متر في الأرض بيغيبوا قد ايه على ما مرحله ال- ال- ال- القاع القاع دي تنتهي مده طويله وتقوموا عاملين خيش كده وبتاع والكلام ده ويبقى ايه يعمل لك لافته احنا بنعمل للبرج الفلاني والعلان في حد بيقف يتفرج من الناس يقول اما اشوفهم بيرموا الخرسانه ازاي مثلا مش حد بيقف ابدا فمرحله الجذر لا ينتبه لك احد فيها مطلقا يبتدي يطلع بالعظم بتاع العمارة البرج يطلع بالعظم حد بيبص اه بعض الناس ها الاول خالص مش حد بص ليه ما يلزموش ما يلزموش الاساس بدا يطلع العمدان والمش عارف ايه فبعض الناس يشوف يشوف العماره بقى طول ايه ومش عارف ايه وضخمه قد ايه والكلام ده فقليل من الناس هو الذي ينظر قفلنا طوب برضه ايه قليل من الناس هينضم اليه خلاص خلصنا البرج شطبنا الواجهه ها وبقت الواجهه جميله وشيء رخام وشيء مش عارف ايه الكلام ده يبتدي الناس يقفوا على الباب يقول لك ايه الشقه بكام يدخل ال- البتاع خلاص عملنا الشقه وديكور وبتاع والكلام ده اه ايه الجمال ده كله ومش عارف ايه و- وريسبشن واتنين مستوى ومش عارف ايه وحاجات من هذا القبيل بكام الشقه دي يقول لك شقه دي بكذا يقول لك والله يستاهل مين المهندس اللي عمل الحدوته دي ومش عارف ايه والكلام ده ها يبتدي بقى ايه ياخد البرج شهرته بعد ما يتشطب خد كم مرحله لحد ما يتشطب طيب حد ممكن يبص بعد ما اتشطبت العمارة والكلام ده يبص لعمود من الأعمدة لا امتى يجيبوا المهندس بتاع القواعد يوم ما العمود يتشرخ يوم ما العمارة هتقع هاتوه بقى لكن لا أحد يسأل مين اللي طلع البرج ده وخلاه طويل كده ومش عارف ايه الكلام لكن يقول لك مين اللي عمل الديكور ده فطالب العلم زي البرج بالظبط يظل في مرحله الخمول عمال يعبي يعبي وذلك تلاقيه بيزهق درس كتابه اتنين وخلاص وهيمل عايز ايه عايز يطلع يدعو بقى لان الدعوه الى الله عز وجل برضه شيقه حلوه لما انا اقعد اتكلم فيكم مفيش حد عارف ينطق معايا ولا كلمه تمام جميله برضه ها واقول زي ما انا عايز ها ما فيش حد يقول لي انت غلطان ولا انت مش عارف ايه ولا الكلام دوت وبعض الناس يستحي يرد عليا وبتاع. ها متعه اهي متعه برضه لان وجدت الثمره زي الراجل الفلاح لما بيتعب في الارض شوف يبذر البذر ويقعد يروي ويقعد ينقي العفش ومش عارف يعمل ايه والكلام دوت ويتعهد لحد ما الرز ولا الفول ولا البتاع يكبر يبتدي يجيبه ويبتدي ما... امتى يسعد الراجل ده؟ يوم ما يعبي المحصول في شوله ويجي التجار واقفين بقى يقول لي الطن بكذا هنا ينسى كل مراحل تعبه وهو عمال يفتح في الأرض فطالب العلم أصعب مرحلة عليه المرحلة الأولى دي إن هو عمال يخزن يخزن يخزن يخزن ولا مردود خلاص لكن إذا إذا صبر واستعان بالله سبحانه وتعالى ثم بقراءة بقى حياة الصحابة حياة العلماء الذين كانوا يطلبون العلم كيف كانوا يفعلون لا يديله نوع من الحماس والنشاط حتى يواصل الخروج من هذه الشرنقة اللي هي مرحلة الإيه؟ مرحلة القبول وللكلام بقية إن شاء الله سبحانه وتعالى النهاردة بإذن الله عز وجل يوم المهرجان الكبير يعني عندنا إن شاء الله حوالي أربع محاضرات اليوم بإذن الله الكريم بعد كل ركعتين بنتكلم شوية كده بحيث إن احنا نأخذ الليلة صلاة وذكرا أو صلاة وتعلما إن شاء الله سبحانه وتعالى وأسأل الله أن يوفق أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم